وقد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آه، وحسن أولئك رفيقا وبعد آه، يمكن النهاردة ناخد سريعا كده الجولة الثانية من الجولات اللي احنا هناخدها مع الشيطان هفكركم سريعا بهدف السلسلة هدف السلسلة اللي أنا عايز أقول لك إن إحنا في حرب حرب دائمة مستمرة هذه الحرب بدأت من أول يوم خرجنا فيه إلى الدنيا ولن تنتهي أبدا إلا مع خروجنا من الدنيا إلى الآخرة وقلت لكم ان الشيطان بدأ هذه المعركة حتى وان كنا نحن لم نستعد لها اصلا يعني الطفل الصغير اللي بيخرج من بطن امه ده لا يملك شيء ومعهوش اي شيء يقاوم به الشيطان لسه يا دوبك خارج الحياة ومع ذلك يبدأ الشيطان آه، تعبيره عن هذه العداوة اللي بينه وبين هذا الانسان اللي هو من صلب سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام صاحب العداوة الحقيقية مع الشيطان آه، انه يطعن في جنبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد الا ويطعن الشيطان في جنبه فيستهل صارخا قلت لكم ان العداوه دي اذا كان هو بيقول انا من دلوقتي انا بدات اكون عدو ليك هذه العداوه تظل تك- مستمره مع الانسان الى ان يخرج من الدنيا الى الاخره زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ كما عند ابي داود من حديث ابي اليسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت الشيطان عند الموت برضه لا يكل ولا يمل أنه يفتن الإنسان وقلت لكم أن هذه المعركة ستظل طيلة حياة الإنسان هدفه الأساسي آه، إضلال الإنسان وإبعاد الإنسان عن الجنة إلى النار إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير آه، هذا الشيطان اللي أقسم بعزة وجلال الله فقال أي ربي وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم طالما أن الروح في الجسد أنا معاهم معاهم آه، أضلهم وأبعدهم تماما عن دينك وعن الحق وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من بين أيدينا أي من قبل الدنيا فيزينها لنا ويجملها لنا ويحسنها لنا آه، ومن خلفنا آه، آه، ومن خلفنا الآخرة هينسينا الآخرة تماما وعن أيماننا من جهة الطاعات يثقلها علينا ويتقلها علينا جدا بحيث ما نعملهاش وعن شمائلنا من جهة المعاصي هيزينها ويجملها بحيث ان احنا نقع في هذه المعاصي وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث ي- تقريبا قريب جدا من هذا المعنى فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يرصد ابن ادم عند كل شيء في كل حاجة هو قاعد لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بجميع أطرقه في كل طريق هتمشي فيه هتلاقي الشيطان واقف عليه مستنيك يدعوك سواء إذا كان الطريق ده طريق للخير أو طريق للشر فما من طريق أنت هتسلكه إلا وهتلاقي عليه شيطان حديثين عندنا بيوضحوا المعنى ده الح- المعنى الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه قعد له في طريق الإسلام وقعد له في طريق الجهاد وقعد له في طريق الهجرة الحديث الثاني خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا وجعل على يمينه ويساره خطوطا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله ده الطريق اللي يوصلنا ربنا سبحانه وتعالى على اليمين وعلى الشمال طرق كتيرة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل طريق منها شيطان يدعو إليها على كل طريق منها شيطان يدعو إليها يبقى النبي هنا بيقول لنا إن الشيطان لن يكل أبدا في طريق الطاعة إنه يثبطك ولن يكل أبدا في طريق المعصية إنه برضه يثبطك كل ده علشان يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لازم نكون فاهمين كويس جدا هذا الأصل ولازم نكون فاهمين إن هو أعد العدة وأخذ ال- الاستعداد التامة لبدء هذه الحرب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه سراياه آه، جنود مجندة راح علشان تغوي الإنسان وكل شيطان تخصص في شيء معين كل شيطان تخصص في شيء معين النبي لما جاءه الصحابي وقال له يا رسول الله يعني لبس عليه في قراءتي قال له ده ده شيطان اسمه خنزب في حديث بس ضعيف ان في الصحابي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وسوسه في الوضوء فقال هذا شيطان يقال له الولهان ولكن حديث ضعيف وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هناك شيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول الشيطان فلا زلت به حتى عق والديه ففي شيطان خاص بكده والآخر يقول لا زلت به حتى طلق زوجته في شيطان خاص بكده سبحان الله يبقى إذا أصبحت المسألة مسألة تخصصات وأهم حاجة عند هذا الشيطان إنه يغويك ويبعدك تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى إحنا خضنا الأسبوع اللي فات الجولة الأولى مع الشيطان مع أهم شيء يرفع جدا من الطاقات الإيمانية عندنا ألا وهو الصلاة النهاردة هنخوض الجولة الثانية من الجولات المهمة جدا مع الشيطان قالوا هنخوض إن شاء الله الأسبوع الجاي بقى آه، المعركة الكبيرة معركة الشيطان الأساسية اللي يهتم بها الشيطان اهتمام كبير جدا جدا جدا السهم اللي هيطلقه الشيطان على الكل آه، فتنة النساء الشيطان والنساء ودي جولة طويلة شوية ممكن نقعد فيها حلقتين ثلاثة بدءا من الأسبوع الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن النهاردة بإذن الله مع معركة خطيرة برضو معركة مهمة جدا معركة المال طب ايه علاقة الشيطان بالمال؟ لا خد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى وضح ليك كويس جدا ان في علاقة قوية جدا جدا جدا بين الاموال وبين الشيطان، والشيطان هيحاول بقدر المستطاع اصل هو عارف ان المال ده ممكن يعليك قوي وممكن ينزلك تحت خالص، فيهتم جدا انه يبعدك عن طريق ان المال ده يرفعك فوق ويهتم جدا بالطريق ان المال ده ينزلك لتحت خد بالك من البدايه او حضرتك برضو يا دوبك يعني يا ريت يا ريت يا ريت بسرعه كده تركزي معايا مع الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه الترمذي وابن حبان والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال كل امه لها اختبار بنو اسرائيل كان اختبارهم في النساء انما احنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم احنا اختبرنا في الفلوس اختبارنا في الأموال الأموال اللي هتخلي الأخ يقتل أخوه والأموال اللي هتخلي الزوج يطلق زوجته والأموال اللي هتفرق بين الناس والأموال اللي هتدفع الناس للقتل والأموال اللي هتدفع الناس لشهادة الزور والأموال اللي هتدفع الناس والعياذ بالله لمعصية الله والأموال اللي هتدفع علشان نظلم بها الناس ده كله حاجات احنا هنشوفها النهاردة وهنشوف قد ايه الشيطان هيهتم جدا بهذا الباب عايز اقول من البدايه ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن المال اتكلم عليه وقارن دايما في كتير من الايات مع الشيطان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال ربنا تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر انت هتطلع مال من جيبك تتصدق بيه في سبيل الله بسرعه هتلاقي على الطريق ده شيطان هتفتقر أمو- اولادك محتاجين ده داخلين على مدارس ده داخلين على دروس الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء سبحان الله آه، ادي باب من ابوابه زي ما هنعرف الان آه، باب تاني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا آه، الايه دي الحسن البصري كان يقول والله ما زين لهم الا الشيطان الشيطان هيزين لنا الحياة جدا وهيزين لنا مسألة الأموال جدا جدا جدا علشان نقبل عليها علشان ننسى حاجات تانية مهمة هننسى ال- الطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى وكان الحسن الب- البصري بينكر أشد الإنكار على من ينسب مسألة التزيين لله ويقول كيف ينسب التزيين لله سبحانه وتعالى وقد ذم الله عز وجل هذه الأشياء في كتابه عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل إن أكبر فتنة ممكن نتحط فيها في زماننا هي فتنة الأموال طبعا مع فتنة النساء اللي هيكون لها الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى ولكن أنا عايز أوصل إن مسألة الأموال الشيطان هيهتم بها جدا جدا جدا جدا جدا بصورة لا يكاد إنسان أبدا إنه يتخيلها ليه؟ باب مهم جدا من أعظم الأبواب اللي ممكن تهلك الإنسان وممكن تضيع الإنسان فلازم جدا يقف على هذا الباب تعالوا كده سريعا نحط لنفسنا ثلاث اربع قواعد وبعد كده نشوف ازاي يزين الشيطان مساله الاموال وهو عايز يوصل لايه هو عايز يوصل لمعنى واحد بس آه لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله آه القاعده الاولى آه القاعده الاولى ان فتنه امه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا هي هتكون في المال ففتنة تبقى إذا فتنة عظيمة والفتنة هي بمعنى الاختبار يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النساء فتنة بني إسرائيل أي ابتلاء واختبار وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى جعل المال لبني إسرائيل جعل المال لينا كأمة محمد ابتلاء واختبار آه، فالقاعدة الأولى بتقول آه، المال في هذه الأمة ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى منا اللي هينجح في الاختبار وما شاء الله يرتفع بهذا المال إلى أعلى عليين ومنا والعياذ بالله اللي هيفشل في هذا الاختبار فللأسف يهوي إلى أسفل سافلين ونجاح الإنسان أو بعد الإنسان عن النجاح متوقف أولا على علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى على معرفته للحقوق المتعلقة بهذا المال وبعد كده على استعاذة العبد بالله من هذا الشيطان اللي ممكن يذل الإنسان عن هذا الطريق فالقاعدة الأولى بتقول لنا المال فتنة خدوا بالكم واختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى القاعدة الثانية بتقول لنا ان المال يا اما يرفعنا فوق جدا يا اما ينزلنا تحت جدا وبالتالي هيهتم جدا الشيطان بهذا البلاء والاختبار انه ما يعديش زي ما كنا بنتكلم في الصلاة وبنقول ان الشيطان لن يكل ولا يمل ابدا انه يبعدنا عن الصلاة وكذلك ايضا في مسألة الاموال هو عارف ان المال ده ممكن يرفعنا رفعة ما بعدها رفعة ممكن يطلعنا كده لاعلى درجة في الجنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايز كده ابدا فبالتالي هيبدا يوسوس ويغوي علشان يبعد الانسان عن هذا الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر عبد اتاه الله عز وجل مالا وعلما ادي انسان ربنا اداله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه يبقى الانسان ده عرف ما شاء الله بسبب العلم عرف ان المال ده لله عز وجل فيه حق ولابد ان المال ده اصل به الارحام لابد إن المال ده فيه حقوق كتيره جدا لابد ان هي تخرج زكاه في صدقات في بذل الفقراء والمساكين والاهل وذوي الارحام فبالتالي بدا الانسان ده بفضل الله اولا ثم بفضل العلم انه يعرف حق الله عز وجل في هذا المال ويطلع حقوقه في اماكنها ويصل الارحام بهذا المال قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باعلى المنازل دي ما تخليش الشيط- الشيطان ابدا ينام ولا يكل ولا يمل ابدا على انه يقف على طريق المال انه لازم يقف لك هنا مش هيسيبك لازم يخليك زي التاني وعبد لم يؤتيه الله العلم واتاه الله عز وجل المال فهو لا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا باسفل المنازل يبقى اذا المال هنا وصل العبد فوق قوي والمال برضه في نفس القصه او في نفس الحديث نزل الانسان تحت قوي فالشيطان هيهتم جدا انه يكون واقف لينا هنا لانه مش عايزنا ابدا نرتقي هو عايزنا دايما ننزل لتحت نهوي الى درجات النار والعياذ بالله فالقاعده الثانيه بتقول لنا ان المال ده يا اما يرفعك جدا يا اما ينزلك تحت خالص ثلاثه القاعدة الثالثة بتقول ان آه، وزننا او قيمتنا او مقدارنا عند ربنا سبحانه وتعالى لا يكون ابدا بما يعطينا الله عز وجل من مال بعض الناس بتظن ان ربنا اذا وسع لها في المال فهي خلاص بقت من الاولياء الصالحين وبعض الناس بيظن ان طالما ربنا ضيق عليه فهذا علامة غضب وسخط من الله سبحانه وتعالى ابدا القاعدة بتقول لنا المال مش دليل على مقدار العبد عند الله سبحانه وتعالى آه، علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا والحديث رواه الطبراني في معجم الكبير باسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله عز وجل يعطي المال من يحب ومن لا يحب يعني ان مش لازم انا اكون عشان معايا فلوس كتير قوي ابقى ابقى ربنا بيحبني او ان ربنا ضيق عليا قوي ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحبني ابدا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الله عز وجل يعطي المال من احب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا لمن يحب وربنا سبحانه وتعالى من قبل الكلام ده بكتير جدا وضح لنا المعنى ده فقال ربنا تبارك وتعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى مش الاموال ولا الاولاد الدليل ان هي بتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى الا في حاله واحده في حالة وجود الإيمان فمتى وجد الإيمان سواء مع قلة مال أو كثرة مال هو ده دليل الحب من الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا أحب عبدا آتاه الإيمان ده يقينا سواء غني أو فقير المعنى الثاني وده معنى برضو مهم جدا جدا جدا ان الفقر مش معناه دليل بغض او سخط من الله سبحانه وتعالى فممكن انسان غني واوتي الايمان فهذا باعلى المنازل وإما وبرضو ممكن يكون انسان فقير و- و- وبفضل الله الايمان عنده عالي جدا وهذا ايضا باعلى المنازل انما غني وما عندوش ايمان والعياذ بالله نسال الله السلامه من هذا الغنى الجانب الثاني فقير ومتجرئ ومتسخط وما عندوش ايمان ده برضه والعياذ بالله في اسفل المنازل ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا المال ومن هذا الحال من هذا الفقر يبقى اذا ليس معنى ابدا ان عبد اداله ربنا المال وهو لا لا لا المساله مش كده خالص ولكن المساله متعلقه بقدر الايمان اللي موجود في عند العبد علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم آه، ارزاقكم وان الله يعطي المال من احب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا لمن احب فانت عايز تعرف ربنا بيحبك ولا لا معاك فلوس اما ما معاكش شوف ربنا اعطاك الايمان اعطاك الطاعه اعطاك الصلاح اعطاك القرب ولا لا لو اعطاك كل ده يبقى ده دليل ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك والمال ابدا عمره ما كان ميزان بدليل ان المسعود اللي كان من افقر الناس سبحان الله كانت قدمه بس من سبحان الله سبحان الله آه، تزن عند الله أثقل من جبل أحد وعثمان رضي الله عنه اللي هو كان من أغنى أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم ولكن مع ذلك كان شهيدا وكان مبشرا بالجنة فالمسألة أبدا مش متعلقة أعطاه المال أو لا ممكن ناس ربنا أعطاها المال وهي عالية الدرجة جدا عند الله القدر المشترك بين كل هؤلاء إن اللي هي- هيكون مع الإيمان سواء مع غنى أو مع فقر سبحان الله هذا دليل خير من الله سبحانه وتعالى علشان كده بتدينا القاعدة الرابعة على طول بتقول اوعى في يوم من الأيام تكون بتكره الفقر لو كنت فقير لأن سبحان الله النبي بيقول لك ما تخافش أبدا من الفقر طالما انك معاك ايمان طالما انك معاك ايمان ودي القاعده الرابعه لا تخشى الفقر ولا تكرهه ابدا فسبحان الله انت بتكره شيء ولكن هو من افضل الاشياء ليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه احمد من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن ادم وهما خير له اتنين بيكرههم ابن ادم وهما افضل الاشياء ليه يكره الموت وهو خير له من الفتنه ويكره قله المال وقلة المال خفة في الحساب يوم القيامة أو تقليل في الحساب يوم القيامة معذرة خفة في الحساب يوم القيامة أو تقليل في الحساب لأنك هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ها أنت كان معاك إيه والله يا رب أنا كنت شغال موظف أنا كنت شغالة موظفة يا دوبك باخد 300 400 جنيه بحط 200 جنيه جار و200 جنيه أكل وشرب خلاص عدي إنما سبحان الله الغني ده المسألة بالنسبة له طويلة شوية علشان كده يا ريت آه، كل الفقراء اللي معانا النهاردة يسمعوا هذا الحديث علشان ما يتسخطوش من الفقر يسمعوا هذا الحديث لأنه حديث يعني ممكن بعضنا يسمعه لأول مرة هو حديث رائق جدا ما شاء الله وكاتب الله حديث رواه الطبراني وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجتمعون يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى أين فقراء هذه الأمة أين فقراء هذه الأمة ومساكينها فين الفقراء والمساكين فيقومون فيقول الله تبارك وتعالى لهم ما صنعتم قالوا ربنا ابتليتنا فصبرنا يا رب انت ابتليتنا في الدنيا بالفقر فصبرنا كنا صابرين وكنا الحمد لله يعني اللي جاي على قد الرايح وصبرنا والحمد لله وكنا شاكرينك يا رب على كل شيء سواء في السراء أو في الضراء قالوا أي ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا فقال الله سبحانه وتعالى صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى ويبقى أو وتبقى شدة الحساب أو طول الحساب على ذوي الأموال والسلطان فما تشيلش هم سبحان الله تدخل الجنة قبل الف- قبل الأغنياء ب- بنصف يوم يعني ب 500 عام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فخد بالك وما تخافش من ال- من الفقر آه، القاعدة الخامسة معانا بتقول إن آه، المال له سؤال خاص يوم القيامة المال له سؤال خاص يوم القيامة يعني وانت واقف بين ايدين ربنا هيسألك المال ده انت جبته منين وحطيته فين فلازم كل واحد مننا يكون واخد باله جدا يعني الناس اللي بتشهد زور يعني الناس اللي بتتفنن انها تقف عند المحاكم وتشهد شهادات زور الناس اللي عندها اواضي كبيره جدا اواضي الوزراء والرؤساء و- والاواضي الجامده دي يا ريت اقول لهم خدوا بالكم كويس جدا ان والله مهما اعطوكم من اموال لازم تاخدوا عبره وعظه ان الناس دي بعد السلطان وبعد الاموال بقت في السجون اوعوا في يوم من الايام تفضلوا ماشيين وراهم خلاص الدنيا راحت هي دنيتهم زالت ارجوك ما تضيعش دنيتك علشان ما تضيعش اخرتك علشان دنيا غيرك لان للاسف اصبح امر منتشر جدا النهارده مجموعه من الناس واقفين قدام المحاكم اي حد عايز حد في قضيه يشهد له يطلع على طول يشهد له ب 20 30 40 جنيه وكل ما كانت القضيه اعلى واكبر زي قضايا الوزراء دلوقتي هنشوف ناس كتير جدا بتشهد والعياذ بالله بتشهد زور مقابل مليون ولا 2 مليون وكل ما كبرت القضيه كبرت الفلوس نقول لهم خدوا بالكم خدوا لكم ربنا سبحانه وتعالى سائلكم عن هذه الأموال ربنا سائلكم عن هذه الأموال فماذا تقولون إيه انت خايف من ايه خايف من الد- خايف على الدنيا ما تخافش طالما انت تركت شيء لله ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يضيعك أبدا خايف على ايه إيه، خايف على أولادك هل تظن ان انت سبحان الله يعني تعمل حاجة لله و- وربنا ممكن يضيع أولادك أحسن الظن بربك أحسن الظن بربك خايف على ايه خايف ممكن يضروك شهيد عند الله سبحانه وتعالى لو أصابك مكروه من أجل كلمة الحق ما تخافش قول كلمة الحق وما تخافش وخد بالك خد بالك هم لما تقف بين ايدين ربنا يوم القيامة آه، ربنا سبحانه وتعالى هيسألك لوحدك مش هيكونوا معاك يعني ما حدش هيشيل عنك حاجة انت واقف لوحدك وصدقني ربنا قال ان اقرب الناس ليك اقرب الناس ليك هيسيبوك وهيتولوا عنك فما بالك انت النهارده إيه، متظن تظن ان في حد منهم هيقف معاك والله ده ربنا بيقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه اولادك هيفروا منك زوجتك هتفر منك ابوك وامك هيفروا منك ما تظنش ان حد منهم ممكن ان هو يكون واقف معاك او يشيل عنك يقول يا رب خلاص يعني انا هشيل دي مكانه لا والله الكل هيفر الكل هيترك لوحدك فيا ريت قبل ما تشهد شهاده زور تفتكر هذا الكلام وتفتكر معايا هذا الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه، والله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هيقول لك المال ده أنت جبته منين وحطيته في ايه فسبحان الله في ناس هتبقى الاسئله دي عسيره جدا عليهم لان هم خدوا اموال كتير جدا جدا حرام وصدقني والله العظيم كل قرش هتاخده هتاخده في شهاده زور حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل, نا وكل جسد أو لحم كما في رواية نبت من سحت فالنار أولى به صدقني اللي دفعوا لك الفلوس علشان تشهد زور في المحكمة مش هينفعوك فالقاعدة ال- الخمسة معانا بتقول ان كل هذه الأموال اللي انت حصلتها في الدنيا انت هتسأل عنها جبتها منين وحطيتها فين فخد بالك خد بالك خد بالك ربنا يا رب يحفظك آه الامر آه، القاعده السته والاخيره خدوا بالكم يا جماعه ان احنا وزننا الغنى والفقر بكثره المال وعدم آه كثرته للاسف اللي معهوش فلوس يبقى فقير واللي معاه فلوس يبقى غني للاسف الميزان ده ميزان غلط اهم حاجه انت رضاك من جواك قلبك غنى قلبك وفقر قلبك هو ده الغنى والفقر الحقيقي كم رأينا أقوام والله مر عليهم يوم واثنين وثلاثة ما بياكلوش مش عارفين ياكلوا معهمش فلوس يجيبوا أكل ومع ذلك سبحان الله هم من أغنى الأغنياء ولكن إن المسألة مسألة غنى القلب غنى القلب المسألة مش مسألة أبدا كثرة فلوس أو قلتها لا المسألة مسألة غنى القلب علشان كده النبي دايما كان بيصحح لنا هذا الأمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله في ناس عايشة في الدنيا بالمبدأ ده مبدأ إن الغنى عمره أبدا ما كان الفلوس وربت أولادها على كده فبالتالي الولد لما يطلع الولد أصلا قنوع قنوع عمره ما مد إيديه لحاجة حلال لحاجة حرام ما بيمدش إيده إلا الحاجات الحلال بس لأن ما شاء الله عنده غنى في قلبه غير طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابن حبان في في صحيحه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اترى كثره المال هو الغنى انت شايف ان ال- كثره المال هي الغنى فقلت نعم يا رسول الله قال يا ابا ذر اترى قله المال هو الفقر قلت نعم يا رسول الله قال والله يا ابا ذر ان الغنى غنى القلب وان الفقر فقر القلب وإن الفقر فقر القلب هو ده الغنى الحقيقي إنك تكون ما شاء الله مهما قسم الله لك قليل كثير الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب لك الحمد على كل ما قدرت هو ده غنى القلب إن مهما الدنيا ضاقت بيه والحمد لله زي الفل الحمد لله اللهم لك الحمد وما شاء الله لا قوه الا بالله انما سبحان الله الفقر الحقيقي هو فقر القلب ان يبقى معاه فلوس كتير جدا و- وتعبان او معهوش وقرفان سبحان الله الغنى الحقيقي هو غنى آه، القلب القاعده السبعه وبها اختم قبل ما اخش بقى في درسنا ولكن هقول لكم تعالوا نخش في الدرس سريعا علشان نقول كيف يجعل الشيطان آه، آه، المال معركة عنيفة جدا جدا جدا جدا آه، يتخذها فيما بين العبد وبين ربه آه، القاعدة الأولى أو الباب الأول من أبواب الشيطان اللي ممكن يقف عليه علشان مسألة الأموال أول باب هيقف عليه الشيطان هو باب تحصيل الأموال في كلام جميل جدا ل- ل- لابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس بيقول رحمه الله عليه وإنما لبس الشيطان على أصحاب الأموال من أربعة أوجه الشيطان دايما واقف على أربع أبواب بالنسبة لأصحاب الأموال هنقول أصحاب الأموال هيقف معاهم إزاي وأصحاب آه، اللي عليهم- عندهم فقر هيقف معاهم إزاي في مسألة المال القاسم المشترك بين الغني والفقير إنه عايز يبحث عن المال فالشيطان واقف على هذا الباب باب إحنا خارجين نبحث عن المال باب إحنا خارجين للشغل إحنا خارجين لطلب المال فهنا الشيطان هيقف لك على هذا الباب ويبدأ الشيطان يقول فيقول ابن قي ابن الجوزي رحمه الله لبس إبليس على أصحاب الأموال من أربعة أوجه واحد من جهة كسبها حتى يجعلهم لا يبالون م- كيف حصلت لهم أمن حلال أم من حرام يبقى أول باب هيقف عليه الشيطان وده مشترك بين جميع الخلق إنه هيقف عند باب الكسب يقول لك كبر دماغك ما تشغلش بالك الفلوس حلال الفلوس حرام أهم حاجة هات فلوس وبس علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لنا خدوا بالكم اللي هيبحث عن الرزق الحرام سبحان الله هي الله سبحانه وتعالى قال سأنزل عليه عقوبة شديدة وهذا ما يريده الشيطان كما لبس الشيطان على أصحاب السبت أصحاب السبت قرية آه، ب- رأس مالهم هو السمك اللي بيطلع من البحر وسبحان الله قال الله إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا يوم السبت اللي حرم عليهم العمل السمك بيقرب منهم جدا جدا جدا جدا شرعا ليه فيها ثلاث أقوال لأهل العلم بادية رؤوسها مطلعة رأسها شرعا أي قريبة جدا منهم شرعا أي تتقلب ظهرا لبطن يعني قمة الفتنة وهذا من وسوسة الشيطان لهم أو من تزيين الشيطان لهم شوفوا السمك قريب منكم يلا شدوا حيلكم فأوحى الشيطان لهم شوفوا هنا فأوحى الشيطان لهم أوحى الشيطان لهم بإيه أوحى لهم إن هم يعني إيه, إيه خلاص تحايلوا فرموا الشبك يوم الجمعة وسحبوه يوم الحد ولما جه السمك يوم السبت شبك في آه، آه، الشباك فسبحان الله تحايلوا على شرع الله كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير مسخهم قردة وخنازير مش لازم تقولي طب الحمد لله ما وصلتش لا إيه، انت اشتريت عربية يعني جايب عربية عشان انت بتشتري وبتبيع عربيات جايب عربية مستعملة وقديمة ورشة جوه و- وبتبيعها للناس ان هي جديدة فابريكا بره وجوه بتضحك على الناس بتغش الناس سبحان الله عشان تكسب مبلغ كبير وبعد فترة سبحان الله الله يمسخ قلبك الله سبحانه وتعالى يعاقب الانسان بعقوبة شديدة جدا وقد يكون المسخ على الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لا تم- لا تفعلوا كما فعلت اليهود فترته- فتنتهك محارم الله بأدنى الحيل الح- الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير إسناده جيد في بعض الناس كده بتتحايل علشان توصل للمال الحرام بتتحايل وبتظن ان هي كده ذكية وما شاء الله ان هي بقى آه، خلاص مفيش بعد كده سبحان الله انت بتتحايل على مين بتتحايل على ربنا سبحانه وتعالى لا والله صدقني ربنا سبحانه وتعالى سيقسم ظهر كل انسان يحاول انه يتحايل على شرع الله علشان آه، علشان شويه فلوس زياده آه، دكتور من الدكاتره آه، آه، العيان دخله ولكن الدكتور عامل عقد مع شركه ادويه ان كل مريض يخش يديله الدواء وحتى لو المريض مش محتاجه سبحان الله آه، لا يبالي العبد من حلال كسب ام من حرام هو بيعمل كده وسبحان الله لا تلاقي بركه في ماله ولا تلاقي بركه في اولاده ولا تلاقي بركه في اي شيء سبحان الله سبحان الله آه، آه، واحد مسؤول مثلا عن آه، مدرسة أو الكلام ده نازل يجيب للمدرسة شوية طلبات الطلبات اتكلفت 150 جنيه يقول اللي اشتغل عنده اعمل لي فاتورة ب 250 أو 300 جنيه ويرجع انت سبحان الله انت بتكسب, بتكسب بت- بتكذب على مين انت بتحايل على مين فيجد هنا بقى الشيطان الشيطان بقى يبقى واقف جنبه في المحل يقول له ها ها خلي ال- ال- الفاتورة ب 200 جنيه خلي الفاتورة ب 300 جنيه يروح للدكتور ومعاه في قلب العيادة ويقول له اكتب الدواء والدكتور من جواه رافض اكتب الدواء ويفضل يزن عليه لحد ما يكتب وهو يعلم ان الفقيه ان المريض مش محتاج ابدا لهذا الدواء سبحان الله وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو من حرام ليه؟ أصل الشيطان أوقف له هنا الشيطان وقف له هنا واحد محامي اتعرضت عليه قضيتين قضية حلال حلال هياخد منها 100 جنيه وقضية حرام هياخد منها 100 ألف جنيه نلاقيه ساب الحلال وراح بسرعة على الحرام ليه؟ الشيطان بيغويه بيزقه وهو قاعد دلوقتي في المكتب وبيفكر ضميره بيقول له خدهم 100 جنيه أحسن والشيطان بيقول له خدهم 100 ألف جنيه الأولاد والمصاريف والحكاية والرواية وهتتصدق بعد كده وهتعمل وتسوي فده أول باب بيقف عليه الشيطان في مسألة الأموال بيقف على باب إيه؟ بيقف على باب إيه إنك هتحصل المال منين من حلال ولا من حرام وسبحان الله وهذا مبدأ ذكره ربنا تبارك وتعالى لنا كما في قصة أصحاب السبت وزي ما ربنا ذكره لنا في قصة قوم شعيب اللي كانوا بيطففوا المكيال والميزان ويبخسوا الناس أشياءهم وسبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقوبة شديدة من السماء يو- يوم الظلة إنهم شافوا الظلة من السماء والجو كان حار جدا فقالوا نستظل بيها فلما كانوا في ظلها أنزل الله عليهم نارا من هذه السحابة فأحرقتهم ممكن النار ده يكون ابنك ممكن النار دي تكون بنتك ممكن النار دي تكون يكون مرض من امراض ربنا صلاته عليك فلازم تاخد بالك من هذا المبدا وتكون على يقين ان وانت خارج كل يوم الشيطان واقف لك علشان يقول لك المال الحرام اكتسب اهم حاجه كبر الثروه الثروه بتاعتك بس ما تسالش بقى ده من حلال ده من حرام هو اهم حاجه انت معاك يبقى معاك فلوس كتير فخدوا بالكم من هذه المساله وهذا اول طريق وقف عليه الشيطان هذا اول طريق وقف عليه الشيطان الطريق الثاني الطريق الثاني النبي ص- قال ابن الجوزي رحمه الله وأما الثاني الطريق الثاني اللي هيقف عليه الشيطان بعد بقى ما يخليك تاخد الأموال الحرام يقول لك خلاص انت اكتسبت أموال حرام خلاص انت ان شاء الله عشان ت- ترضي نفسك كده وتطمن نفسك خلاص ما تخافش خالص انت تصدق بقى تصدق وده من أعظم الأبواب اللي بيقف دايما عليها الشيطان إنه يخلي الإنسان يأكل أموال حرام ويضحك عليه إيه، إن شاء الله أنا تصدق والتصدق ده هيمحو بقى كل شيء زي ما أخوة يوسف كده اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وبعد كده وتكونوا من بعده قوما صالحين ولا بقوا قوم صالحين ولا أي حاجة ولكن الشيطان دايما علشان يغوينا علشان يوقعنا في معصية وبخاصة في جانب المال هو يقول لك هات وجمع ومش عارف وكنز وأهم حاجة إن شاء الله إحنا هنتصدق بقى وهنعمل مسجد كده وبعد كده تبقى الأموال بتاعتنا حلال ولكن سبحان الله النبي عالج لينا وقال لنا خدوا بالكم اوعوا تسمعوا كلام الشيطان بعد ما جمعتوا الحرام قال لكم خلاص تصدقوا بقى وده يبقى طهرة بقى علشان تأنيب الضمير بقى بتاعكم يروح والكلام ده تصدق كتير النبي قال لنا اوعى تسمع كلام الشيطان على هذا المدخل اللي هو واقف عليه فقال لنا كما عند ابن خزيمة وابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من جمع مالا مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه ده المال ده هيبقى عقوبة عليك أكتر مش مش هيخفف عنك بل وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم أي من جهة حرام فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله فقذف به في جهنم كل ده هيتجمع كده ويتحط على رقبة العبد يوم القيامة ويتزق في جهنم ياخد المال المال ده ياخد صاحبه ويتقاله ينزله في جهنم والعياذ بالله فخدوا بالكم لما يجي لكم الشيطان يقول انتوا خدتوا مال حرام هت... ها ها ها يعني خلاص احنا هنكفر المال الحرام ده بايه ب... بان احنا نتصدق كتير لا والله التصدق ده هيكون مأثم طب نعمل ايه المال الحرام ده يرجع لاصحابه المال الحرام ده يرجع لاصحابه باي صوره كانت المال ده يرجع انا لا عايز المال ده ولا يخش بيتي ولا غير ذلك الجانب الثالث وده باب من اعظم الابواب اللي بيقف عليه الشيطان آه، من جهه البخل بهذا المال واذا حب الانسان يخرج فهو بيختار اسوا وارضى الاشياء عنده فيطلعها يعني مثال خلونا نكون صرحاء شويه في في كنا عاملين عندنا مشروع كده في الجمعيه المشروع ده ان احنا نجمع الاموال القديمه بتاعت الناس آه، آه، اللي هي حالتها وسط و- ونطلعها للفقراء والمساكين قلنا يا جماعة إن الحاجات دي احنا هناخدها نغسلها ونكويها ونوديها للفقراء والمساكين فسبحان الله فوجئت ان الناس بتطلع اشياء رديئة جدا جدا جدا جدا بتطلع اسوأ الاشياء يعني هي كانت ممكن كانت عايزة ترمي الاشياء دي والعياذ بالله يعني اعزكم الله في الزبالة مثلا وقالت خلاص احنا نطلعها وكده يعني مثلا تبعت حذاء متقطع 160 حتة ما ينفعش يتلبس ما ينفعش يتلبس ويقول احنا نطلعه لله ومش عارف ايه وخلاص سبحان الله انت ليه كده ليه بتتعامل مع الله عز وجل بهذه الصورة هنا الشيطان بقى يجي يقف معاك يقول لك لا لا لا بص دي غالية شوية سيب دي في جنب دي سليمة شوية سيبها للأولاد إنما المقطع والبايظ ده ارميه ارميه ارميه طلعه طلعه طلعه لا لا لا اوعى تعمل كده قال الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اوعى في يوم من الايام تنقي اسوأ حاجة عندك وتطلعها لله لا ده اللي طالع لله ده عشان انا اصل الى اعلى الدرجات الشيطان واقف لك هيقول لك بص انت كده كده هتطلع بعد ما يأس خلاص انت هتطلع يعني احنا كده كده هنطلع صدقات فالشيطان يجي يعمل ايه خلاص انت بدل ما تطلع اغلى حاجة عشان ما تاخدش نصيب كبير جدا من الحسنات يقول لك خلاص اه، بلاش الحاجة الحلوة دي طلع ال- ال- ال- ال- الشيء المقطع ده اللي بايظ ده اهو اهو كده كده مرمي طلعه طلعه طلعه وبعد كده انت, انت عندك قناعة ان احنا عملنا حاجة ما فيش بعد كده لا خد بالك انت دخلت في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث انت عملت كده انت دورت على الخبيث وبتحطه انت دورت على الخبيث بت- على الخبيث بتطلعه وخد بالك شتان شتان بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يا مما تحبون ابو طلحه الانصاري كان له حديقه قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بيروحاء كانت من اجمل واحسن حدائق واحب الاموال ل- لابو طل... لابي طلحه رضي الله عنه لما نزلت الايه دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون على طول إيه اللي حصل قام رايح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بروحاء وإنها في سبيل الله يا رسول الله يا سلام يا سلام المعنى ده اللي ربنا وضعه لك في القرآن فقال الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام حبه على حبه دي فيها قولين لاهل التفسير على حبهم واشتهائهم لهذا الطعام هما بيحبوا الطعام ده و- وبي... يعني انا بشتهيه ومع ذلك انا خرجته والقول الثاني ويطعمون الطعام على حبه اي لشده حاجتهم اليه انا ما عنديش الا هو الطعام ده ومع ذلك انا خرجته يعني ي- مسكينا ويتيما واسيرا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ما شاء الله هو بيحبه فطلعه طلع احب حاجه عنده طلع افضل حاجه عنده فالباب الثاني من ابواب الشيطان اللي واقف لنا عليه انك لو طلعت هيقول لك طلع اسوا حاجه عندك وارضى حاجه عندك انما الحاجه الجميله ما تطلعهاش وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عناه قال له ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كلنا انا مش هطلب منكم اعلى الاشياء ولا هطلب منكم اسوا الاشياء ولكن الوسط الوسط ربنا ما طلبش منا اعلى حاجه ولا طلب ولا امرنا ان احنا نطلع اسوا حاجه ولكن دايما الوسط النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان منهم ورجل أعطى زك- زكاة ماله طيبة بها نفسه طيبة بها نفسه ولا يعطي الهرمة الهرمة اللي هي آه، آه، الكبيرة في السن ولا الدرنة الدرنة اللي هي الجرباء اللي عندها جرب ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة الشرط اللئيمة اللي هي الرذيلة من المال أرذل المال عنده آه، بيطلعه واللئيمة معناها البخيلة باللبن بيقال الرجل لئيم إذا ضن بما يملك وبالنسبة للدابة اللي هي تضن بلبنها تضن بلبنها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها يبقى إذا طلع مال يبقى طلع مال من أوسط ما تخرج من أوسط ما تخرج آه، آه، الطريق الثالث اللي هيقف عليه الشيطان في باب الأموال آه، خلاص انت هتطلع آه، آه، شيء فهو وقف لك قال لك طلع اسوأ شيء طب انت هتطلع احسن حاجة عندك زي ما سمعت الان هتلاقي الشيطان واقف لك بسرعة ويقول لك اولادك ده داخلين احنا داخلين على المدارس وبعد المدارس احنا رمضان لا ده ده الاولاد داخلين الجامعه لا لا لا الدروس لا لا لا انت مش عارف ايه بكره لا لا لا اللي عاوز البيت يحرم على الجامع لا لا لا ك... يف- يفضل يذكر لك اشياء آه، كانك بقى خلاص بقيت افقر واحد على وجه الارض ويعدك بالفقر انك لو طلعت هتفتقر وهذا ما عناه الله عز وجل بقوله الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الشيطان اوعى في يوم من الايام تظن انه هيامرك انك تكون راجل كريم ابدا والله ده دايما في طريق المال هيقول لك الأم... طب انت هتصرف منين طب وانت لو عملت كده هتجيب منين ولو عملت كذا هتعمل ايه ولو اديت الفقير ده الفلوس دي هتاكل من ولادك منين ولو اديت الجامع اللي بيدينا الفلوس دي آه، مين اللي هيصرف على كده سبحان الله الشيطان يعدكم الفقر انت رايح ما شاء الله قاعد في درس والشيخ حمس الناس على آه، آه، الفلوس للصومال وادفعوا فلوس للصومال وانت يا دوبك في ج- في جيبك 20 جنيه ولسه ع- على على ما تقبض اسبوع ال 20 جنيه دول هتمشيك بالكاد فانت يا رب ادفع ولا ما ادفعش ادفع ولا ما ادفعش يجي الشيطان وتلاقيه جنب ودانك هنا اهو هنا اهو هنا اهو عمال يقول لك ايه إيه، إيه، إيه، هت- طب هتروح ازاي لو طلعت 20 جنيه هتروح ازاي طب وهتروح الشغل بتاعك ازاي طب وده انت محتاج مصاريف المواصلات رايح جاي طب كذا ده انت ده انت داخل على زواج ولازم تحوش كل قرش ومش لازم دلوقتي تتصدق للصومال ومش لازم دلوقتي تتصدق على الفقراء والمساكين خلي فلوسك معاك لما تتزوج ان شاء الله ابقى طلع الفلوس زي ما انت عايز ويجي اتزوج ان شاء الله اصل مراتك بقت حامل وداخله على مصاريف ولاده لما مراتك تولد ان شاء الله باذن الله ابقى تصدق ويفضل هذا الشيطان حال الشيطان معاك لحد ما تلاقي نفسك مره واحده بقيت على فراش الموت تقول يا ليتني قدمت حياتي يا ريتني انفقت يا ريتني طلعت فلوس سبحان الله كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في سورة الفجر وتحبون المال حبا جما وبعد كده يقول يقول ربنا تبارك وتعالى آه، يقول يا ليتني قدمت حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد إلى آخر آه، الآيات يبقى أوعى في يوم من الأيام تسمع الشيطان يقول لك هتفتقر آه، آه، إيه المشكلة ان شاء الله ربنا يكرمني وزي ما ربنا يعني شافني آه، اعطي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيني النبي كان بيأصل دايما لهذا الاصل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيطمن قلبك بيقول إيه سبحان الله خلي الشيطان يقول لك هنا في ودنك الشمال الشيطان يعدكم الفقر كده وهتفتقر خلي في ودنك اليمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليه عليهن يا رسول الله انت صادق احنا مصدقينك من غير ما تقسم قال ما نقص مال من صدقه ما فيش اي مال هينقص ابدا من صدقه بتطلعها لا ده المال هيزيد والمال هي... ربنا هيبارك فيه بصوره غير طبيعيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، قال الله تبارك وتعالى أنفق أنفق عليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال وكان من أفقر الصحابة يقول له يا بلال أنفق أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا اوعى في يوم يا بلال انك تنفق وتظن ان انت مالك هيقل لا والله مالك هيزيد عارفين ليه اسمعوا الحديث ده وما تنسوهوش وانا عايز درس النهارده يتلخص كله في الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادى زكاه ماله فقد اذهب الله عنه شره المال اللي في جيبك ده فيه شر ممكن ينالك بسبب هذا المال بمجرد ما بتخرج حق هذا المال في الزكاه وفي الصدقات ربنا يذهب عنك هذا الشر ممكن يكون الشر اللي في المال ده مرض تبتلى به ممكن يكون المرض ممكن يكون الشر اللي في المال ده ولد سيء يضيع اموالك كلها ممكن يكون ال- الشيء الخ- الخطير في ال- في المرض ده إيه، زوجه والعياذ بالله لا ترضى ابدا لا ترضى ابدا سبحان الله سبحان الله يبقى اذا من ادى زكاه ماله فقد اذهب الله عنه شره طلع ما تخافش الشيطان بيقول لك على ودنك اليمين هتفتقر والنبي صلى الله عليه وسلم على ودنك ال- اليمين بيقول لك أنفق ولا تخش من ذي عرش إخلال يقول لك ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من آه، صدقة آه، آه، ال- ابن الجوزي بيقول فيكون آه، ال- الباب اللي يوسوس بيه الشيطان هنا من جهة البخل من جهة البخل آه، وب- واسمعني اسمعني كويس جدا البخل ده هو بالفعل سبب ان المال ينقص ما يزيدش يعني مثلا ايه ربنا بيقول الان الشيطان يعدكم الفقر انت هتفتقر لو طلعت هتفتقر اسمعها كويس جدا وهذا البخل هو الذي يؤدي إلى الفقر البخل ده هو اللي يؤدي الفقر وده هو ورد في القرآن ورد في القرآن النبي صلى الله الله سبحانه وتعالى لما على فكرة أكتر قصص القرآن لو تدبرتوا فيها كده هتلاقوها كلها متعلقة بالأموال قصة قارون مال أصحاب الجنة مال آه، آه، قصة قوم سبأ مال آه، قوم شعيب مال كلها قصص متعلقة بالأموال نرجع تاني بسرعة كده نرجع تاني بسرعة آه، ربنا سبحانه وتعالى قال إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب الجنة ناس معاها فلوس ناس عندها جنة ربنا وصفها منها جنة ما قالش قطعة أرض ما قالش بستان لا ما قالش ارض فيها زرع ولكن ارض فيها النبي الله سبحانه وتعالى قال عنها جنه فتخيلوا بقى يعني ربنا يقول لك جنه ومع ذلك سبحان الله تعالوا نشوف البخل بالمال بيوصل لايه البخل بالمال هو اللي بيوصل فعلا للفقر قال الله سبحانه ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كلام رائق جدا له يقول كان هؤلاء ناس من الحبشة مش من اليمن زي ما بعض الناس بتقول وإن كان برضو ورد في بعض أقوال أهل التفسير قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هؤلاء ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة وكان يطعم منها المساكين فمات أبوهم فأقسموا بالله ألا يطعموا منها مسكين أقسموا بالله ألا يطعموا منها مسكين قال الله إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين هنقطف الثمار بقى وإحنا أولى بالثمار وأولادنا الأولاد عندنا كتير جدا وإحنا أحق بهذا المال الذي يخرج وإن أبونا كان رجلا أحمقا كما في رواية ابن عباس بيقولوا كده على أبوهم كان أبونا رجل أحمق فشوف البخل وصلهم لإيه قال آه، ربنا تبارك وتعالى إذ أقسموا أقسموا بالله لا يصرمنها مصبحين ربنا الآن ما أعادك ج- معاهم جو- جوه البيت بتاعهم وبيسمعك كلامهم اللي كان بهدوء خالص إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين أنت قاعد دلوقتي بتسمع لهم قاعدين على الترابيزة زي المكتب ده وعمالين يتشاوروا مع بعض إحنا هنخطف سمر بكرة وإحنا أحق بهذا المال وولادنا نحتاج محتاجة هذا المال أكثر من أي شيء آخر إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون أي لا يستثنون نصيبا من الفقراء على قول لبعض أهل التفسير ولا يستثنون أي حلفوا ولم يستثنوا كما في قول آخر قال الله ربنا هنا بقى بينقلك بقى من قلب بيتهم ينقلك ربنا سبحانه وتعالى لقلب الحديقة فقال الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم يبقى سبحان الله الشيطان يقول لك انت لما هتطلع هتفتقر لأن هو عايز يوصلك فعلا للفقر عايز يوصلك فعلا للفقر لأنه يعلم يقينا أن البخل هو اللي هيوصل تماما لهذا الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ان لله عز وجل عبادا اختصهم الله بالنعم زي الناس دي كده زي اصحاب الجنه ربنا ادالهم المال ليه علشان ينفقوه فيما يحب الله عز وجل ويرضى ان الله ان لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها فاذا منعوها ايه اللي هيحصل هو هيجي هنا بقى الفقر الشيطان بقى واقف لك هنا ربنا اداك انت مش عايز تطلع على طول ايه اللي هيحصل فاذا منعوها سلبهم الله عز وجل سلبها الله عز وجل منهم واعطاها الى اخرين حتى ينفقوها يبقى اذا الشيطان هيقف لك على طريق البخل انك دايما تبقى بخيل انك دايما ما تطلعش من هذا المال انك لا تتصدق ولا تزكى والله اعرف واحد كان عمره مثلا فوق ال 90 سنه وما طلعش الزكاه الا مره واحده بس في حياته وما رضاش يطلعها بعد ذلك قال اصل انا لو طلعت الزكاه المال هيقل وسبحان الله سبحان الله بعد ذلك مات وترك كل الاموال لمن اتى من بعده فلم ينتفع في الدنيا بهذا المال ويوم الاخره ويوم القيامه يكون هذا المال عليه وسبب لعذابه يوم القيامه لازم ناخد ناخد بالنا من هذا الكلام لازم ناخد بالنا من هذا الكلام فالشيطان واقف لك كده على ودانك الشمال هنا اهو ويقول لك اوعى تنفق لانك لو طلعت ياه خلاص انت هتفتقر ومش هتلاقي حد ياكل ولادك فلازم تاخد بالك من هذا إيه الامر قال ابن الجوزي رحمه الله ومن تلبيس الشيطان أيضا من طرق الشيطان وده الطريق الرابع قال من جهة تكثير الأموال حتى تشغلهم عن طاعة الله ده باب من أخطر الأبواب اللي ممكن الشيطان بيقف عليه من جهة الأموال إنه يكتر الفلوس كتر كتر كتر كتر كتر وبعد ما يكتر الأموال بهذه الصورة يشغله بقى عن طاعة الله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه يتخذ أحدكم السائمة معلش سامحوني أنا بجري ش- شوية بس الدرس طويل آه، فيا رب كده ربنا يبارك لنا في الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه يتخذ احدكم السائمه السائمه الابل والبقر والغنم فيرعى بجوار المسجد جنب المسجد على طول فيصلي الجمعه والجماعه العشب اللي طالع من الارض دي انتهى فلازم ينتقل لارض تانية قال فينتقل يبعد يبعد فيترك الجمعه ويصلي الجماعه هنا بدات التجاره بدات الاموال هنا الشيطان يقول له ابعد ابعد ابعد فيبدا يبعد فيبدا يضيع الصلاه بدا يضيع صلاه الجماعه وبس, بس لسه بيصلي الجمعه وبعد كده الشيطان يجي يقول ابعد في الارض هناك دي مليانه عشب ابعد ابعد ابعد ابعد يبعد يبعد يبعد ترك الجمعه ترك الجماعه والعياذ بالله قال السلام فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين ده ده واحد من الناس علشان كده ربنا قال لنا مش عيب ان يبقى عندك اموال كتير طالما انت عارف حقها وبتطلع حقها ولكن العيب الخطير انك تسمع كلام الشيطان في هذا الامر انك تسمع كلام الشيطان في جهه انك تكثر اموالك جدا تكترها جدا جدا جدا والتكثير ده يشغلك عن طاعه الله سبحانه وتعالى لان الاصل ان المال نزل علشان نقيم دين الله عز وجل في الارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، إن أنزل قال الله عز وجل إنا أنزلنا المال ليه يا رب لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة اليوم اللي هت المسألة فيها هتتعكس وهتتقلب وإن المال يكون سبب في إش- إشغال العبد عن الصلاة هنا أنت هتخسر وهذا ما يريده الشيطان الشيطان هيجيلك في المحل بتاعك ويقول لك أنت لو قفلت ساعة الصلاة الزباين بتوعك هيمشوا وهيروح عند المحل اللي جنبك وبعد كده أنت هتخسر زبونك وكل حاجة بالنسبة لك هتضيع جميل وقفلك على هذا الباب ولكن طب اعمل ايه اقف في المحل اقف في المحل وما سيبش المحل ابدا ويا اخي العمل عباده والعمل عباده عند الله سبحانه وتعالى و- و- وكمل شغلك وبعد كده ابقى روح بقى ايه ي- ي- يوم الخميس بقى- او كل يوم صلي خمس صلوات مع بعض او تعالى ليله الخميس صلي ال 35 صلاه بتوع الاسبوع كلهم مع بعض وان شاء الله ربنا يكرمك وربك رب قلوب واهم حاجه يا عم قلبك طالما ابيض يبقى زي الفل ان شاء الله اوعى تعمل كده اوعى تعمل كده ده اللي الشيطان عمال يرميه في ودنك الشمال طب ربنا بيقول لك ايه خدوا بقى كده في ودنك اليمين قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هتخسر هتخسر المال وهتخسر زباينك بالفعل وهتخسر كل شيء وسبحان الله عد كده على أي محل حاطط عليه كده اليافطة اللي أنا بسميها دايما اليافطة النورية النورانية مغلق للصلاة تلاقي الناس واقفين مستنيينه سبحان الله سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ناقش هذه القضية قضية الناس اللي بتشغلهم التجارة وبتشغلهم الأموال وتشغلهم التجارات بتاعتهم وأموالهم والمصانع والشركات والأواضي والمحاكم والحكاية والرواية تشغلهم عن طاعة الله اوعى اوعى تعمل كده قال الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع سبحان الله سيب البيع سيب كل حاجة وروح اسعى إلى ذكر الله وربنا يقول لك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وبعد كده ربنا يؤكد في نهاية الآيات على اسم من أعظم الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى والله خير الرازقين ربنا سبحانه وتعالى خير الرازقين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك, وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين يعني خد بالك الرزق مش بتاع الزبون اللي جاي لك او في ايد الزبون اللي جاي لك او يملكه الزبون اللي جاي لك لا والله ده الرزق ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى كتبه وقدره وكل حاجه مكتوبه وهيجي لك هيجي لك اوعى في يوم من الايام يكون الرزق ده سبب انه يشغلك عن طاعه الله سبب انه يشغلك عن ذكر الله سبب انه يشغلك عن طاعه اوعى في يوم من الايام تعمل كده لان ساعتها انت هتبقى خسران خسران صدقني ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك ابدا في هذا المال اللي بيشغلك عن طاعه الله وبيشغلك عن ذكر الله وساعتها سبحان الله من ضمن الخسارات لما ربنا قال لنا في سورة المنافقون آه، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت انفق طلع اوعى يكون سبب أنه يشغلك عن طاعة الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين قال الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يبقى يجي الشيطان هنا ويبدأ بقى إيه يوسوس لك من جهة إنك تكتر أموالك جدا جدا جدا بحيث إنها تشغلك عن طاعة الله لا حط في ودانك كده إن رزقك مكتوب وإن شاء الله لا ي... لا تظن أبدا إن أو إزاي تظن أصلا إن أنت لما تروح تعبد ربنا ربنا يقلل عليك المال أو إن ربنا يضيق عليك في رزقك أبدا ده الصلاة سبب الأرزاق توسع الأرزاق ربنا اسمه الرزاق الرزاق لمين؟ لأصحاب الطاعة وأصحاب العبادة هيرزقهم ويديلهم ويعطيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وأسد فقرك وإلا تفعل إلا النتيجة طبعا أن كل حاجة هتروح وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة اوعى في يوم من الأيام تظن أن ممكن رزقك حد ياخده غيرك أختم في الجزئية دي بهذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على تمرة عائرة فيهم ماشي فلقى تمرة وقع في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم خدها ولسه هياكلها واحد سائل جاي يا رسول الله يعني أسألك شيئا قال النبي بيطلع التمرة قام أعطاها له وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة يقولوا له أنت بتضحك على إيه يا رسول الله قال سبحان الله ونظر الرجل لو لم تأتها لأتتك والله لو ما كنتش جيت علشان تاخدها كانت هي هتجيلك لحد بيتك رزقك مكتوب ومقدر وهيجيلك هيجيلك فاوعى في يوم من الأيام يكون هذا الأمر يشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتكون على يقين أن المؤمن المؤمن كده على يقين أن الله هو الرزاق سيعطيه الله سبحانه وتعالى إن ازداد طاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى الطريق الخامس اللي ممكن يقف عليه الشيطان هو خلاص الشيطان يأس بقى تماما إنك خلاص هتطلع هتطلع فهيبدأ يلعب لك في نيتك هيبدأ يلعب لك في نيتك ويبدأ بقى إيه يخليك تخرج هذه الأموال وانت نيتك فيها غير سليمة تطلع هذه الأموال وانت بتراء الناس يراؤون الناس بس هو بيطلع فلوس علشان الناس انت كنت رايح اصلا تطلعها وانت مخلص بس عينك ضربت يمين في واحد واقف هنا عينك ضربت كده واحد واقف هنا فانت بدات تطلع علشان ايه يا جماعه انا بطلع فلوس اهو ها انا بطلع فلوس اهو واخد بالك سبحان الله سبحان الله اهدر كل حاجه يجي الشيطان بقى هنا اه فلان بيبص عليك وفلان بيبص عليك خد بالك طلعها طلع وشوف هم عشان ان شاء الله يقولوا عليك انت راجل كريم يقولوا عليك راجل جواد كده طلع فلوس وتلاقيك بقى بتطلع فلوس وبتدي ده الشيطان واقف هنا عمال يقول لك كده طب خد الجهه الثانيه بقى في ودنك اليمين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاثه تسعر بهم النار يوم القيامه شوف الشيطان عايز يوصلك ايه ما انا قلت لك إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير النبي يقول أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة من بينهم رجل الرجل ده حكايته ايه رجل كريم أتاه الله مال فكان كريما جوادا فأقربه الله سبحانه وتعالى وأدناه منه وعرفه نعمه فعرفها فقال الله له أين ما قدمت لنفسك ها عملت ايه قال يا رب ما تركت من باب تحب أن أن ينفق فيه إلا وأنفقت فيقول الله عز وجل كذبت يا كذاب بنى مسجد ضخم عظيم صرف عليه أمو... ملايين ومسجد الحج فلان الفلاني ولو ما اتحطتش يافطه مسجد الحج فلان الفلاني هي- هيطربق الدنيا كلها على العمال بتوعه وكل يوم يطلع عمال يمسحوا التراب عليه عشان يبقى الاسم ظاهر واضح انا انا عملت مسجد يا جماعه انا عملت مسجد المسجد الكبير العظيم ده انا اللي عامله ها ايه ده ايه ده فيقول الله عز وجل كذبت ولكنك انفقت ليقال كريم ليقال جواد ليقال كذا وقد قيل فامر به فسحب على وجهه ثم القي في النار والعياذ بالله نسال الله عز وجل السلامه نسال الله عز وجل السلامه من كل هذه الامور يبقى اذا ممكن يقف لك هنا في الطريق الخامس او السادس على طريق انه يلعب في نيتك انه يلعب في نيتك فلازم تاخد بالك من هذا الامر الطريق السابع الطريق السابع اللي ممكن الشيطان يقف لك عليه ده طريق خطير جدا جدا جدا انا راجل موظف وعلى قد حالاتي و- واللي رايح على قد اللي جاي والصدقه دي تطفئ غضب الرب الصدقه دي تطفئ المعصيه كما يطفئ الماء النار الصدقه دي وان كانت قليله ي- ياخذها الله سبحانه وتعالى ويربيها له حتى تكون كالجبل يوم القيامه الصدقه البسيطه دي ممكن تكون يوم القيامه سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه الصدقه البسيطه دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شانها سبحان الله وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور هو مش عايز ده كله الشيطان مش عايز منك ده كله فيجي يقول لك أنت راجل أولا موظف وعلى قد حالاتك ده أنت بتخرج كل شهر مديون وعليك فلوس تطلع إيه أنت كده أنت كده محتاج للصدقة أنت ما تطلعش صدقة أنت محتاج الناس تديك صدقة أصلا فيبدأ يجي الإنسان يا دوبك اللي رايح على قد اللي جاي زي مثلا طائفة الموظفين ما يطلعوش صدقات ليه؟ الشيطان اصلا في ودانهم ان انتوا ما ينفعوش تطلعوا صدقات لا يا جماعه لا يا جماعه خدوا بالكم ده ده الشيطان عمال يحط في ودانكم الكلام ده لا انت لازم تخرج لازم تخرج حتى وان كان شيء قليل جدا حتى وان كان شيء بسيط جدا النبي لما يقول حتى اللقمه اللقمه لو الرغيف مثلا بخمسة ساغ عندنا في المنصوره في في الق- في مصر او ببريزه او بربع جنيه يعني اللقمه دي ايه ده ولا حاجه ده ولا حاجه لقمه يعني جزء من رغيف ولا حاجه النبي يقول تكون يوم القيامه كجبل احد حسنات هو مش عايز دي منك ابدا ابدا هيعمل ايه معاك يجي يقول لك انت كموظف معلكش صداقات انت لا لا لا انت خليك في بيتك ده انت يا دوبك اه، اه، فعلا انت حاسبها بالورقه والقلم انت مديون ولكن لما تحسبها ب- بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى ربنا يبارك لك اصل كان ممكن ابنك يمرض يمرض وتروح للدكتور تكشف ب 100 جنيه وتجيب دواء ب 200 جنيه سبحان الله كان ممكن خرجوا في 2 جنيه صدقه طلعتهم والله العظيم واحده بس جنيه واحد 2 جنيه اللي ربنا يقدرك عليه شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ويقول لك خد بالك انت كانسان حتى فقير خرج وكن على قيد ان شاء الله ان ربنا هيكرمك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آه، في الحديث الصحيح سبق درهم مئة ألف درهم درهم واحد سبق مئة ألف درهم قالوا وكيف ذاك يا رسول الله قال رجل له مال كثير أخذ من عرض ماله مئة ألف واحد عنده ملايين خد مئة ألف ولا حاجة بالنسبة له ولا حاجة بالنسبة له فطلعهم ولكن الثاني قالت و- ورجل ليس له إلا درهمان تخيل واحد معهوش إلا 2 جنيه رجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به النبي يقول لك إيه اوعى في يوم تسمع لكلام الشيطان إنك إيه إنك تض... إيه إنك إيه تقول خلاص أنا ما ينفعش أطلع لا طلع وربنا سبحانه وتعالى يكرمك كرم بالغ جدا إيه بعض الناس بعض الناس وده الطريق السابع من طرق الشيطان اللي واقف دايما عليها ان الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من على العبد بالفلوس فيلعب له بقى على ال- ال- الامر اللي بعد كده ايه الامر اللي بعد كده انه يسرف في الاموال انه ال- يعني يسرف في الاموال جدا جدا جدا في الشيء التافه والشيء الذي لا يساوي شيئا في الاسراف كما قال ابن الجوزي رحمه الله ثم يقف لهم على طريق اخر من جهه الاسراف انه يسرف في الاموال لان هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين فيقول لك تبدا تسرف بقى فيبقى اسراف غير طبيعي اسراف غير طبيعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله آه، كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه آه، المال واضاعه آه، آه، المال بعد ذلك الشيطان آه، يبدا يقف لك على طريق اخر الطريق ده انك تحصل اموالك بطرق غير مشروعه بطرق غير مشروعه يعني مثلا آه، واحد واقف في السوق مثلا ويفضل يحلف بالله كذب يفضل يحلف بالله كذب على اساس يكتر الاموال النبي يقول لك خد بالك اللي خلاك تحلف كتير جدا ده الشيطان واقف على ودانك احلف بالله قول له ان الالم ده واقف عليك بخمسة جنيه وهو واقف عليك بثلاثة جنيه تقول والله إيه إيه واقف علي ب... ب... سبحان الله هو عايز ايه هو عايز يفقرك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الفاجرة تذهب المال اليمين اللي انت بتكذب فيها تذهب المال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق في رواية لقي الله أجذم انت طب تقابل ربنا يوم القيامه وانت عندك جذام المرض الجلد المعروف وفي رواية لقي الله وهو عليه غضبان وفي رواية إلا بني له بيتا في الجنة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا لقي الله وعليه غضبان فقال صاحب من الصحابة يا رسول الله ولو شيء صغير قال ولو على عود أراك عود سواك صغير كده يبدا الشيطان يبدا بقى يقول لك ايه جمع الاموال بالطرق غير المشروعه الباب اللي بعد كده اللي بيقف عليه الشيطان وده باب من اخطر الابواب ايه هو الباب باب انك تاخد المال تبدا تطغى في الارض انك تتكبر في الارض انك تفسد في الارض زي ما بعض الناس والعياذ بالله بتصنع ربنا سبحانه وتعالى اداله المال فسخر المال ده في معصيه ربنا سبحانه وتعالى سخر المال ده انه يظلم الناس كما قال ربنا تعالى في شأن قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم يعني إيه بغى عليهم احتكر الأموال والتجارات بحيث خلى الناس آه، أموالها كلها تضيع النبي صلى الله آه، أو إن هو منع الزكاة بتاعته أو إن هو كان بيظلم الناس بسبب البغش علشان كده شوف النبي يقول إيه إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فاعلم انه استدراج لما اعطى القارون المال كان استدراج لقارون كان استدراج لقارون وسبحان الله كان مال سبب لهلاكه خد بالك من الجزئيه دي ان ممكن الشيطان بعد ما انت تجمع المال يخليك تظلم الناس وتتكبر على الناس ويبقى عندك كبر كده وزهو نفس كده خد بالك من كل هذا الكلام كل دي طرق بيقف عليها الشيطان في جانب المال عايز اخيرا اقول لكم واذكركم يا ريت ان شاء الله كل شبابنا نقوم بقى بحمله الاسبوع ده ان شاء الله حمله على الفيسبوك حمله على مواقع الانترنت وحمله في الشوارع هنعرض ان شاء الله الرقم بتاع آه، تردد قناه الرحمه الجديد اللي هو 11 823 رأسي يا ريت ان شاء الله نعلنه وننشره وكل واحد ان شاء الله يشوف القناه بعد كده يكون في ميزان حسناتنا ويا ريت ان شاء الله ندور على التردد من دلوقتي ونبدا ان شاء الله ننزله على ال- التلفزيونات بتاعتنا ونبدا نشاهده ان شاء الله تبارك وتعالى وفي اتصالات طيب فممكن هذا المال يجعل طب ممكن هذا المال يجعل الانسان يبغي في الارض ويتكبر على الناس خدوا بالكم اوعوا اوعوا إيه، تصنعوا هذا الكلام لان ده باب من اعظم ابواب الشيطان انك تجمع المال علشان تظلم انك تجمع المال وتبغي في الارض لا لا لا ده بيكون استدراج وبيكون استدراج من الله سبحانه وتعالى قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ومفيش انسان ربنا اداله المال فربنا سبحانه وتعالى الإرادة جدد هذا الإنسان أنه بغى في الأرض إلا ويستدرجه الله سبحانه من هذا المال زي ما قارون كده قال إنما أوتيته على علم سبحان الله هذا المال كان سبب لهلاكه فرعون كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ احمد الحمد لله والله في نعمة ربنا يبارك في حضرتك الله يكرمك يا رب جزاكم الله خير طيب آه، فاستدرجه الله سبحانه وتعالى من هذا الباب آه، الخ- الباب الثامن من الابواب اللي بيقف عليها الشيطان باب خطير جدا الباب ده ان بعد ما انت حصلت المال يقول لك المال ده انت جمعته ب ب ب بمجهودك وانت اللي جمعت هذا المال ويفضل يفخر فيك كده ويعظم فيك وينسيك فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك حاضر وينسيك فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك ينسيك انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى لان هو عارف كويس جدا ان ربنا هيرضى عنك لو حمدته ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل اكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها عايز كل ما ربنا يديك المال تذلل الله وتقول اللهم لك الحمد ولك الشكر كل ما ربنا يديك المال اكتر واكتر تذلل الله اكتر واكتر وتقول هذا من فضل ربي عليا تكتر جدا من حمد الله تقدر جدا من شكر الله خد بالك ان المال ده من خير رب من خير الله ومن جود الله عز وجل عليك هو الذي اعطاك المال مش بعلمك ولا بقدرتك ولا بفهلوتك ولا بشطارتك لا والله ده, ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك فاحمد ربنا كتير واشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا المال ومعلش اختم كل واحد عنده قضيه قريبه جدا هيشهد فيها في قضايا تمس الدوله كلها وتمس البلد كلها الله الله الله الله في شهادة الحق إياكم وشهادة الزور شهادة الزور اللي هي من أكبر الكبائر عند الله يا ريت كل واحد يشهد بالحق الذي يعرفه ويعلمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
رحلة العمر الطويلة